أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم صدق الله العظيم
الأول كتاب النور دخل قلبه ورقة وقلم وكتاب وهداية من ربه عاشق الإيمان والخير عاشق وملوش هاني خدنا معالي النور عالم فقيه شاعر داوي وبالقلوب داوي يا سرباوي
بسم الله الرحمن الرحيم تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء السابع عشر من برنامجكم سيرة ومسيرة أيها الإخوة الأخوات كتب الدكتور يوسف القرضاوي يقول في مذكراته أسرتي كانت صغيرة في عددها توفي والدي وأنا في الثانية من عمري وتوفيت والدتي وأنا في الخامسة عشر وكفلني عمي أحمد الذي كان حريصا على أداء الصلوات الخمس في المسجد ورغم مكانة أسرتي الاجتماعية فلم تكن تملك شيئا من الأطيان الزراعية وقد وفقني الله لأتمم حفظ القرآن كاملا قبل أن أبلغ العاشرة من عمري وكنت أصغر طالب حفظ القرآن في القرية وأقول إن حفظ القرآن في الصغر كالنقش في الحجر بنرحب بفضيلة العلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي مرحبا بكم مرحبا بك يا اخت كريمان آه، قلتم انكم بعد ح- حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة دخلتم المدرسة الإلزامية والتي من مزاياها استخدام المنهج التربوي في تقويم أعمال التلاميذ حدثنا عن هذا المنهج مزاياه إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أحب أن أصحح أني لم أدخل المدرسة بعد حفظ القرآن لا آه.
أنا دخلت الم- المدرسة و أثناء حفظ أثناء حفظ القرآن يعني دخلتها وعمري ال- وأنا السابعة من عمري آه.
كنت حفظت آه، الق- جزء عامة من القرآن وحفظت إلى سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن آه.
فأردت أن أكمل ال- ال- الكتاب بالمدرسة آه.
وفعلا وجدت المدرسة فعلا آه، تختلف عن الكتاب آه
ال- الكتاب مؤسسة فردية آه يعني الشيخ حامد ابو زويل الله يرحمه آه.
يعني صاحب الكتاب آه.
هو كل شيء في الكتاب آه.
هو المدرس وهو الناظر وهو المفتش وهو الاداره وهو المنهج وهو الكتاب يعني انما المدرسه دي مؤسسه لكن أنا نسيت أسأل حضرتك الكتاب كان بياخد من حضرتك أجر يعني نظرة آه، تروح تحفظ آه.
القرآن أجر ال- ال- ال- ال- الكتاب كان بياخد قرش تعريفة في كل ايه آه، مرة.
اسبوع كل اسبوع كل يوم اربع اللي هو يوم السوق عندنا سوق البلد أيوة.
واحيانا ما يكونش معايا قرش تعريفه اه يعني فكان الشيخ حامد ما يدققش معايا كان يدقق مع الولاد كلهم اه لازم تجيب القرش تعريف اه هو عايش على كده يعني هو أيوة.
يعني بياخد من وبعدين في لما يجي العيد يبقى بدل قرش تعريف يبقى قرش ساق مم.
وكان ياخد من ال ال ال من ال الناس اشياء اخرى يعني كان عينية ياخد بقى.
آه، اشياء عينيه آه.
آه، اديله في ايام الغله آه، كيلو غله ايام الذره شويه ذره ايام البصل ك- كم شرش بصل ايام يعني اشياء من هذا الايه النوع لان كانت الناس تتعامل حتى مع الحلاق ومع الاشياء يدوا اشياء يعني عينية.
آه، عينيه بدل النقود النقود يعني.
كانت يعني نادره جدا اه فيتعاملون بهذه ال- ال- الاشياء فالشيخ حامد كان هكذا يتعامل ولما آه، حفظت القران اه هو عاده ياخذ من اللي يحفظ القران جنيه اه انما القران قبل- كله ها القران كله اه يديله ياخد جنيه جنيه كان له قيمه يعني كبيره حلاوه ما حفظ يعني حافظ من حفظ آه.
انما خد مني 50 قرش بس يعني عارف اني يعني يتيم وظروف يعني صعبه اكتفى بانه ياخد مني 50 ايه 50 قرشه آه.
اه ف والمدرسه الالزاميه بقى كانت بتفوت؟
المدرسه الالزاميه دخلتها وانا في السابعه من عمري ودخلت كان هناك يعني واحد قريبنا مدرس يعني الشيخ عبد الله زايد فعمي قال له يا شيخ عبد الله عايزين ندخل واد المدرسه آه، قال لي تعالى تعالى، ح- حفظت قد ايه قلت له حفظت كل حي قال لي طب اقرا كده سمع قال ما شاء الله ده حفظه كويس وصوته جميل ومش عارف ايه تع- تعالى يعني قال لي بكره تيجي ندخلك رحت بكره دخلت المدرسه قال لي شوف انا هكتب لك جدول الضرب كتبوا لي بايه بخط ايده كده بتاع مش عارف وقال لي عليك يعني انت تحفظه في اسبوع بعد يومين رحت له قلت له انا حفظت ال- الجدول من اوله لاخره يعني ايه جدول من اوله لاخره ولا اه من اوله لاخره اه حفظته في يومين آه.
ور- ورحت يعني ال- س- سمعته وظللت في ال- ال- المدرسة خمس سنين هي مع عادة دخلت سنة أولى وبقيت إلى الخ- السنة ال- الخامسة ولكن المدرسة تختلف عن الكتاب اه
ال- المدرسة مجموعة يعني في مجموعة أساتذة.
ال- المدرسين مش آه.
مدرس واحد ايوه وكل واحد بيدرس يعني ال- مادة.
فصل لا مدرس فصل فصل.
يعني فصل كل المواد بتاعها ده اه ده يدرس كل ال- المواد آه.
وبعدين آه فيه حصص اه يعني احنا في الكتاب من اول ما نروح لحد ما نعمل ده حصه واحده انما ده ده كل ساعه ناخد فسحه وجرس يضرب وكده اه والجرس يضرب وناخد فسحه اللي عايز يروح دوره الميه اللي عايز يروح كذا آه.
ال- المدرسه ايضا فيه يعني كل واحد له درج و- و- ومسند احنا قاعدين في الكتاب يعني من في غير ال- مسند.
ع- على دكك في بعض الكتاتيب على الارض خالص كتابنا كان يعتبر يعني راقي نسبيا لانه كل قاعدين- قاعدين على دكك.
دكك ملهاش م- مساند يعني انما المدرسه لا فيه يعني مقعد آه.
له م- مسند آه.
وله درج يعني وله مكان للدوايه يعني ويعمل ود- ويسلمونا دوايه وفيها حبر ويسلمونا قلم بال- بسن ريشة.
يعني ريشه بسن آه.
احنا في الغ- في الكتاب بنعمل بنبري القلم البوص ون- ونكتب به على على على اللوح وسلمونا كل واحد يعني ال- كراسه آه.
وقلم رصاص آه، حتى ياما فاكر يقول آه، قلم اتش بي و و- ومحاية بنقول عليها استيكة في مصر يعني ن- عشان نبقى ن- نم- ن- ن- نمسح بها دون كم كم حتى كراسة لأن في يعني كراسة للحساب وكراسة للإملاء وكراسة للأشياء أشياء يعني اللي بنسميها دلوقتي ال- ال- ال- ال- العلوم آه.
والكراسة لل- لل- للخط نحسن بها الخط فيها خطوط الرقعة والثلث وال- والنسخ دي مهمه قوي دي
فأصبح فيه المدرسة فيها ن- ن- نظام وفيه درجات بياخدها الواحد يعني ده بياخد 10 على 10 ده ياخد 8 على 10 ده ياخد 5 على 10 على حسب يعني مجهوده آه.
ويصحح له ايه الخطأ وانا كنت واخد على 10 على 10 حسن جدا او جيد جدا او احسنت او مش عارف ايه يعني آه، انت يعني متفوق من يوم متفوق يعني الحمد لله آه.
فوجدت النظام في المدرسة أحسن.
يعني وبعدين في تفتيش آه.
كل فترة يجي لنا مفتش آه.
ويدخل علينا ويشوف ايه ال- مستوى ال- إيه؟
المستوى وبعدين في امتحان في ال ال ال اخر السنة شوف عشان ننتقل الى السنة ال- الاخرى الكتاب كله يعني سنة واحدة أيوة.
ويعني فوجدنا ال- ال- ال- الكتاب غير الايه آه.
وذلك احنا الان لو نريد اننا ننتفع بنظام الكتاتيب آه.
لازم ندخل عليه نطورها هذه بقى.
التطويرات وهذه التحسينات بحيث لا يبقى مؤسسه فرديه ولا يبقى ك- كما كان حتى ن- ن- نتفادى عيوبه وناخذ بال- بحسن بح- بحسناته تبقى زي معامل اللغات الحديثة فيها كل الأجهزة نعم نعم دي تبقى حاجة فال- عظيمة جدا.
آه، فانا دخلت المدرسه آه.
مش بعد ما خلصت ال- الحفظ، لا، لا أثناء.
دخلت وانا في السنه انما ده كان سبب انه خلاك متفوق عن بقية التلاميذ انك اصلا داخل مسلح وتعرف لغة عربية وحافظ وجاهز نعم و- و- ومخارجي في الحروف يعني سليمة آه.
ج- ج- جدا وعندي قدرة والحمد لله يعني آه.
آه، طب بقى حدثنا عن الشيخ عبد المقصود سليمان بقى ال- الاستاذ عبد المقصود سليمان عيد كيف امتحنك في القرآن وقدر الجائزة التي نلتها وماذا فعلتم في الجائزة دي اهم حاجة هو أنا طبعا ال- الشيخ عبد المقصود سليمان عيد يعني آه، هذا كان مفتش المنطقة اه يعني كان يأتي من طنطا ليفتش على مدارس ال- المنطقة آه.
كان رجلا يعني مهيب الطلعة آه، طويل القامة آه.
ويلبس جبة وعمامة هو يبقى والد ال- المحامي الشهير أستاذ عادل عيد اه والله اه عادل عيد آه.
المحامي ال- أيوة طبعا.
الشهير آه.
فهو يعني بعد ما آه، اتممت حفظ القران آه، عرفنا ان هم بيعملوا امتحان كل فتره يدوا فيها جايزه لاحفظ طالب في المديريه آه، في المديرية كلها اه اه فانا رحت طنطا وعلى وانا وال وقدمت بقى الشيخ حامد مم.
اه آه، علشان نعمل ال- آه، ن- نمتحن حددوا هم يوم معين نروح معاه ودخلنا على الشيخ عبد المقصود وانا عارفه طبعا لانه كان بيجي يزورنا في المدرسه اه وقال لي يعني حافظ القران ايوه حافظ حافظه جيد جدا قال حافظه- حافظه جيد جدا فقعد يسالني يعني 20 30 سؤال اه من القرآن يعني من أوه.
سورة البقرة إلى سورة الناس ووجدني حافظ وكنت حافظ القرآن فعلا حفظا يعني جيدا يعني آه، جدا اه وبعدين بعد ذلك يعني صرفت لي مكافأة صرفتها بعد كم يوم أو بعد كم أسبوع اه هذه المكافأة كانت إيه آه.
جنيه وربع فالجنيه وربع أخدته ادينا ال- يعني ال- اديته لعمي آه.
فعمي ادى ربع جنيه آه.
للشيخ حامد والجنيه ال- قال لي ن- ن- ن- نشركك في الجاموسة عندنا جاموسة يعني دخل الجنيه في اه الاستثمار فقال قال يبقى انت لك عشر الجاموسة اه
الجاموسة ديت كل سنة اه بتجيب عجل اه والعجل ده بعد 40 يوم يباع بخمسة جنيه اه ال- حاجة كويسة أوي اه يبقى حاجة يعني مكسب يعني ك- ك- كويس يعني اه اه ف ولكن ان شاء الله اه يعني الجاموسة معتادة ان كل سنة بتجيب عجل بتجيب عجل تعشر بيقولوا عليها وت- آه.
وت- يعني في السنة اللي ديت لم تعشر آه.
يعني ما ما جابتش ما ما جابتش حاجة فقال لي يعني يا عم يا ابني آه، يعني ارزاق ده, ده رزقك اه وذكرت انا قصة اه كان أو أول يعني مبلغ أحوشه اه كان خمسين قرش مم.
من العيديات اللي باخدها في العيد ومعاها خمسين قرش و- و- أعمل بيهم إيه؟
آه.
قامت ستي ج- جدتي يعني أم أمي اه اللي كانت عايشة آه.
قالت لي إيه رأيك ناخدهم أجيب لك بيهم وزة وال- والست كانت بقى مشهوره بتربيه الدواجن دي والحاجات دي كانوا الفلاحين مشهورين بالحاجات دي أيوة.
اي ضيف يجي اذبح اعمل كذا كان آه، آه.
الدار مليانه يعني د- وز وبط ودجاج وحمام وارانب وحاجات من دي يعني آه.
فهي كانت مشهوره بتربيه الوز دي قالت الوزه ديت بتبيض عشر بيضات وترقد عليهم يطلع وز اخضر كده عشرة.
بعد شهر ولا ولا شهر ونص بنبيع ال- الواحده بريال ب 20 قرش آه.
يعني العشرة بقوا ب 2 جنيه آه.
يعني ال ال 50 قرش في شهرين هيجيبوا 2 جنيه آه.
يعني 300 في الايه في المية اه فيشاء القدر ان الوزة تبيض بالطين آه.
وما وبعدين ت- تسكت ما تبطل.
وتبطل يعني على خلاف كل الوز اللي عندها يعني فقالت لي يعني دي ايه يا ابني دي ارزاق اه يعني برضو نفس ال ف وحصل لي بقى هذه الخسارات في اشياء كثيره جدا اخرها يعني بنك التقوى اه يعني خسر وحتى ما- ما بقي منه استولى بس عليه بس ال- دي فكره للساده المشاهدين عن بنك التقوى هو بنك في سويسرا لكن هو عموما كل الاسلاميين الكبار حطوا اموالهم في هذا إيه.
البنك اللي في سويسرا مش كده؟
والله الكبار والصغار يعني يعني ما آه.
يعني يمكن الكبار ما هو بنك حطوش اسلامي بقى ما هو هو بنك اسلامي هو آه.
مش في سويسرا هو في البهامة ولكن ادارته كانت في ايه في ال- في سويسرا آه.
وكبنك يعتبر انظف بنك واسلم بنك من ناحيه المعاملات آه.
معاملات نظيفه لم يدخل حتى في المرابحه ولا في سوق السلع الدوليه والمعادن الدوليه والاشياء دي بعد عن هذا وظل يعطي أح- افضل ارباح لمده عشر آه، سنوات للمساهمين وللمودعين والمستثمرين آه.
وبعدين جاءت ضربت ال- آه، اندونيسيا وماليزيا في لما حصل انهارت العمله بتاعها وكان لهم معاملات هناك اثرت على البنك آه.
فخسر البنك خساره كبيره ومع هذا كان ممكن يقوم على رجليه آه.
الا انه يعني ال- حصل عليه حمله شديده اه من الصحف الغ- الغربيه و- لانه اسلام لانه اسلامي ومتهم بانه بي- بيمول حماس ويمول الارهاب يعني فتسبب هذا ان كثير من الناس سحبوا فلوسهم فالخساره اثرت اكثر لان سحب الفلوس جعل ال- آه، لما بيكون فلوس موجودات كبيره آه.
الخساره تتوزع ما, ما, ما يهمهاش آه.
انما لما بت- تقل الفلوس الخساره اثرت وبعدين جم الامريكان استولوا على الباقي كله ده خدوا بعد 11 سبتمبر بعد 11 سبتمبر خدوا آه، ال- اظنا برضو ان البنك بيمول حماس اه هكذا بنفس السبب يعني.
و- ودون ان يقيموا ادنى دليل على هذا آه.
يعني حققوا مع رئيس البنك ومع نائب الرئيس مع الاستاذ يوسف ندى ندى.
رئيس البنك ومع الاستاذ غالب همة نائب الرئيس حققوا معاهم مرات بالساعات الطوال آه.
لم يستطيعوا ان يقيموا دليلا ولا شبه دليل آه.
على انه فيه تمويل ما- ما- ولكن انما اخذوا فلوسهم حطوا ايدهم على البنك واخذوا مش فلوسهم فلوسنا فلوس الناس كلها فلوس في ناس حطت مدخراتها كلها في ناس بس باي وجه حق
ده يعني تحكم السيف فاسكت ايها القلم تحكم الذئب فاخضع ايها الحمل هذا ما حكم القوي ف الضعيف آه.
ما في اي ما منطق يعني آه لكن ما رفعش قضايا استاذ يوسف ندى وهمة آه، غالب ما رفع رفعش قضايا ولكن مين يقرا ومين يسمع هيرفع قضايا على بس- مجلس الامن بس بيقولوا في بلاد- القضايا عارفه على مين دي يرفع قضايا ضد مجلس الامن آه.
لان امريكا متخذه قرار من مجلس الامن ان ال- اللي تقول عليه ده ارهابي ومش عارف ايه هو يدخل في الارهابيين يعني ما مم.
على كل حال كل المسلمين دلوقتي بقوا ارهابيين كلنا هذا الرجل مش شرط بقى محجبه مش محجبه اسلامي مش اسلامي كله بقى في نظرهم ارهاب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لكن حضرتك ما عملتش ولا حاجه و- ورضيت وارتضيت الامر اعمل ايه هتعمل يعني ايه ما- ماذا افعل يعني خراب يا آه رب خلاص على هذا هو الاخ يوسف قال ما قالته جدتي اه وما قاله عمي من قديم يا ابني دي أرزاق هو قال هذه أرزاق آه.
يعني ما وحضرتك ف- ذكرت بقى جيك آه، يا شاعر الامام علي بن ابي طالب لما قال ايه رضينا قسمة الرزاق فينا لنا علم وللجهال مال فعز المال يفنى عن قريب وعز العلم باق لا يزال ما دمنا إن شاء الله عندنا العلم بتجينا فلوس والحمد لله يعني الله.
خسرنا كثيرا وربنا عوضنا إن شاء الله.
يعني الحمد لله انما لو دولة اسلامية قامت آه، بهذا التصرف مع اي بنك من البنوك كانت الدنيا قامت ولم لم تقع تقعد نعم نعم يا لما أموال ال- إذا كان دماء المسلمين آه.
مباحة آه.
يعني أرخص دم في الأرض هو دم المسلمين آه.
ما حد بي- يحمى لهذا الدم ويتحمس للدفاع عنه فما بالك بأموال المسلمين آه.
دمهم مستبيح ألا تستباح أموالهم وأمريكا رافعة عايزة مش عارف تريليون درر على ناس من السعودية ومنه الأمير سلطان والأمير سلمان والدكتور عبد الله نصيف الرجحي وناس كثيرين لأنهم دفعوا لهيئة الإغاثة الإسلامية ومش عارف إيه طر- طر- تر- تريليون درر طل- طالبين تليريون امال احنا نطلب ايه آه.
على الخسائر دي كلها اللي ب- ب- طب بتصيب هو القذافي طالبين منه على كل واحد في ال- بتاع الكربي ولا مش عارف آه، ايه الكربي.
10 مليون دولار آه.
ولما امريكا قتلت ناس في افغانستان وقالت ده قتلوا خطا اعطت كل واحد 300 دولار المسلم يساوي 300 دولار وعندهم الواحد يساوي 10 مليون دولار يعني هذا آه.
طيب مولانا كنت عايزه اقول لحضرتك آه، حاجه يا مولانا آه، يعني في آه، آه، ح- يعني قصه كده عايزين نسمعها كانها كرامه كان ليها دخل كبير انها غيرت مجرى الشيخ يوسف القرداوي وانقذته آه، ك- كنت تريد الالتحاق بالازهر الشريف وكان عمك احمد يعترض لان الازهريين المتخرجين لا يجدون عملا ويجلسون على المصاطب على المصاطب يعني خليل شغل ثم ظهر فجاه شيخ اقنع عمك بان تتوجه الى الازهر احكي لنا ال- الحكايه كما انها كانها تكون كرامه يعني ربنا قذف بهذا الرجل في علشان حياتك تتغير كلها وتاخذ مجرى اخر هو يعني طبعا أنا بعد أن ختمت القرآن ظللت حوالي خمس سنين اه يعني ب- بعد القرآن, القرآن اه وأنا متعلق القلب من صغري آه.
بأن أدخل الأزهر ولا أجد أي بديل لهذا الأمر عمي يقول لي يا ابني الأزهر ده طريقه طويل وهتقعد 15 سنة أو أكتر وبعدين تتخرج تقعد زي فلان وفلان وفلان هم قاعدين ولا عمل لهم وكان فعلا الأزهريين يتخرجون ولا يجدون عملا اه ما كان هناك يعني مجال لتعيين الازهريين آه.
الا في الازهر نفسه وده الازهر بياخد عدد قليل اه اما مدرسين او وعاظ او في وزاره الاوقاف وكان المساجد اللي تبع وزاره الاوقاف قليله جدا اه فالازهريين ما لهمش وحتى اللي بيتعين في الازهر من الازهريين كان بياخد 3 جنيه اه اللي بيدخل مدرسة دار المعلمين ويقعد ثلاث سنين ولا أر- أربعة بيتعين بأربعة جنيه في الشهر والأزهر اللي بيقعد 15 سنة ي- يت- يتعين بثلاثة جنيه فكان الأزهريين في غاية ال- ال- ال- ال- ال- انحدار الحال.
الظلم تدهور وما ما كانوا يشجعون وبعدين فكان عمي عايز طريق أقصر اه يعني قال مثلا نفتح لك المنظرة بتاعنا ديت نعمل لها باب كا- على الحارة وتفت وتعمل فيها بقالة تبدأ صغير وتكبر زي فلان وفلان وفلان آه.
ما بدأوا صغيرين وبقى ما شاء الله دلوقتي آه.
أو تتعلم حرفة نظيفة كده مثلا زي الخياطة زي فلان فلاني قريبنا ده آه.
وشوف يعني راجل و- يعني ما وبي- حرفة نظيفة وكويسة أو تتعلم ال
الغد ال- ال- لا ال- ال- ال- الكتابة حساب الدوبيا آه.
حساب كانوا يسموه حساب الدوبيا آه.
يعني بيستعملوه في الأراضي الزراعية أو في الم- الدوائر التجارية الكبرى قال ت- تشتغل فيه وبتاع هم عايز يحقق عمل سريع أيوة.
يأتي ب- ب- بدخل ولا ننتظرش العملية دي وأنا مش مقتنع يعني بهذا كله وبعدين وأنا عمري 13 سنة كنا في الغيط يعني في الحقل اه انا وعمي و- و- وابن عمي اثنين ونجلس في ساعة القيلولة تحت ال- شجرة شجار الجميز يمكن ما اعرفش تعرفي اشجار الجميز دي ولا لا لا ما اعرفهاش ما تعرفش أشجار الجمل.
الجميز ده اللي زي التين اللي زي التين دي آه.
وشؤون التين قام وللجميز اقوام اه اما ترى السوق قد السوق قد صفت فواكهها للتين قوم وللجميز اقوام آه.
الجميز ده شجرة كبيرة يعني لها ظل وارف واسعة وبيطلع منها الجميز ده ويختنوه وبعدين المهم في ساعة الظهيرة اه آه، واحنا أهل- أهل- قاعدين في القيلولة جاء واحد من ال- ال- البلدة اللي هي آه، مخ- م- مق- قريبة منا اه يعني احنا محطة القطر القطار بتاعنا محطة صفت هي اسمها محطة صفت تراب وهي في الواقع ايضا محطة الهياتم البلدة دي اسمها الهياتم يعني ال- فجاء واحد من الهياتم اه جاي يزو- يزور صفة الأرض جاي يزور سيدي عبد الله بن الحارث أنا قلت لك إن آه، إحنا آه.
بلدنا فيها قبر عبد الله بن الحارث أيوة.
فكثير من الناس يأتون من بلاد حتى آه، بعيدة ليزوروا قبر عبد الله بن الحارث ايوه وهذا جاي من حياتي فجلس كده قال يا جماعة عن- عندكم آه، مية نشرب قالوا اتفضل يا سيدنا الشيخ هو لابس جبة وعمامة وبتاع اتفضل قدمنا له فيه القلة ال- القناوي ديت يعني بتبقوا حاطين فيها المية وتقعد وت- تبرد يعني مع- معقولة فسقيناه من القلة قام عم قال له آه، ايه رأيك يا سيدنا الشيخ تمتحن لنا آه، تمتحن الشيخ الصغير بتاعنا ده في القران في القرآن آه.
قال لي انت حافظ القرآن قلت له نعم قال لي حافظه جيد قلت له حافظه جيد فقال لي طب اقرا سورة كذا قريت اقرا كذا اقرا كذا قرأوا انا يعني اقرا القرآن يعني الحمد لله بترتيل وصوت جيد اه فقال لي و... قال له يا شيخ ده ابنك قال له اه قال له طب ليه ما بتقدملوش في الازهر قال له والله يا سيدنا الشيخ احنا ناس فقراء والازهر طريقه طويل والازهريين اللي بيتخرجوا من الازهر لا يجدون عملا هم في بلاد في بلدنا هم مولودين قال له يا شيخ انت ضامن بكره هيحصل لك ايه قال له لا قال له طيب انت ازاي بتحكم على بعد 15 سنه انت عارف بعد 15 سنه الدنيا هيبقى فيها ايه قال له لا قال له طيب ازاي عايز ت- ت- ت- تعطل واحد خايف ان بعد 15 سنه ما تقولوش إيه- إيه- احنا ما احنا مش هنحكم على العاد قال له وانت مش راجل فلاح قال له اه قال له ما بتزرع البذره في الارض هل ضامن إن البذره ديت هتنبت؟ قال له لا والله. قال له مش جايز ما تنبتش اه قال له جايز ما بعد ما, ما, ما, ما تنبت تموت وزر وجايز بعد كده حتى بعد ما تكبر الدوده تاكلها مش هذا بي- قال له حصل قال له هل ده منعك انك تزرع وتبذر قال له لا ما منع. قال له امال ليه عايز تقف ف- وبعدين قال لي بص لي كده وقال لي انت يكفيك خمس آه، يكفيك عشرة ساغ مصاريف عشان سنه مصاريف ده فين؟
ها؟
مصاريف الازهر يعني؟
مصاريف اه يعني يكفيك 10 ساغ في الشهر مصاريف في طنطا الع- قلت له يكفيني خمسه مش عايز فلوس خالص انا مستعد اكل عيش وملح وادخل الايه الازهر قال لهم انتوا مش شايفين ولاد عم قالوا لا والله ده احنا لو كرينا نفسنا ون- ون- ون- ونصرف عليه لا م- يعني مش ممكن وكذا وبتاع الراجل قال له يا شيخ خلاص توكل على الله وقدم يعني ايه هذا الرجل يعني حل ال- ال- ال- ال- العقدة اللي كانت واقفة يعني عند العم و- و- ومشي ولا نعرف اسمه ايه ولا اي حاجة ولا شفته بعد كده يعني سلام.
لو كان على طريقتك الصوفية نقول عليها ده ايه كرامة.
ده كرامة ده واحد ربنا بعته ده ملك نزل من السماء ده ولي من أولياء الله إنما هي ه- ه- هكذا فانحلت المشكلة آه.
وبدأنا ناخد في الأسباب للتقديم آه.
إلى المعهد الديني في طنطا آه.
بارك الله فيكم. آه، أيها الإخوة الأخوات نحن في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك نشكر باسمكم أستاذنا الكبير الدكتور يوسف القرضاوي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قلب القرية والكتاب انت لما تطيرك ولا تيرك يا حسين بلسان الرام عالم أمتنا إلى عام القرضاوي فيها العلم وفيها الفقه وفيها من نور القرآن فيها أشواك وشجون وورود وشجار خلق ووفاء وقوة حب وضياء يا هدي الإنسان يحكينا بلسان الرب خالق أمتنا إلى عالم القرضان